بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله وما زلت أتمنى وأشتهي وأدعو الله أن تجدوا إجابة لهذا السؤال في ذوات أنفسكم ما زلت أتمنى وأشتهي وأدعو الله أن تكون أحوال قلوبكم مع الله في أحسن الأحوال التي يحبها ربنا ويرضاها إخوتي نحن بحاجة وخصوصا في هذه الأيام إخوتي ما زلنا في منزلة البصيرة ما يخلصك من الحيرة ووقفنا مع الدرجة الثانية في منزلة البصيرة أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل وفي تلوين أقسامه رعاية البر وأن تعاين في جذبه حبل الوصل هذه بصيرة بصيرة أن تشهد في هداية الله لمن يهديه وإضلال الله لمن يضله إصابة العدل لا يظلم ربنا أحدا وهذه قضية في زماننا أو في هذه الأيام حين ترى الناس آه، فلان من الناس أيام آه، ال- فتحت القنوات الإسلامية وبقى داعية سلفي كبير وشغال و و في كل ال- ال- المجالات والحضورات حاضر وحين تغيرت الأمور بقى ثورجي وبقى فالقضية فيه البصيرة إنك لما تشوف حد كده تبقى عارف بجد ده مهدي ولا مضل حتى في وجوده في وسط أهل الحق ولكن تفهم وتبقى حاسس بالبصيرة إنه ضال ولكن وجوده في وسط هؤلاء لا يعني أنه منهم البصيرة دي آه، احنا قلنا قبل كده كتير انك انت لما تيجي للراجل بتاع الذهب وتقول له عايز ابيع لك الجنيه الذهب ده يمسكه كده ويقول لك ده مش ذهب توكل على الله تقول له طب مش ذهب ليه؟ يبص اللي حواليه كده يقول لهم طب افهمه ازاي ده؟ مش ذهب هي دي هي دي انك انت تشوف انسان تقول ده مش مش راجل مش مش مش منا مش مش على المنهج مش هو ده ويقول لك ليه بس يا شيخ تظلم الناس ليه تحكم على البواطن هي كده مش هو ده و- و- وتبص ط- طب افهمه ازاي والاخر ممكن يقول لك ايه انت اللي ضيعته لان انت اللي هو ضيع اصلا انت من انت مش فاهم هي دي ان تشهد في هدايه الحق واضلاله البصيره البصيره ان تشهد اصابه العدل وفي تلوين اقسامه لما تشوف بقى ربنا ادى ده هدايه وده في انواع الهدايه اللي احنا ذكرناها عشر مراتب سبحان الله العظيم هنقول النهارده في منزله المراد ان سيدنا موسى رأى نار ذهب يطلب نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أجيب لكم حاجة تنور لنا نشوف الحالة إيه أو آه، حتى لو ما نورتش نتدفى فنودي يا موسى إنني أنا الله تلوين هذه الأقسام سيدنا موسى وهو سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ألم نشرح لك صدرك من غير ما يطلب تلوين هذه الأقسام ان ده ياخد وده ياخد اكتر وده اكتر منه وده و... تلوين هذه الاقسام رعايه البر بر الله بخلقه انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم ربنا سبحانه وتعالى البر يبر عبده يدي انت اسمك ايه يا دي يا جديد النهارده انت ف اسمك ايه محمد احمد يدي احمد حته هدايه ويدي عبد الرحمن هدايه تانية ويدي محمد هدايه ثالثه ويدي عمرو هدايه رابعه ويدي محمود هدايه خمسه الكل ينال من رحمه الله وممكن ي- ياخد وهي دي اللي احنا بقالنا شهور قبل رمضان عايزين نحققها بالأدلة إن ممكن ربنا يعطي إنسان وهو ما يستاهلش هو ما يستاهلش ويجي له ويهدي عشان كده قلت أقرأ معاكم الليلة دي منزلة المراد ومنزلة الهيمان عشان نفهم قضية البر دي تلوين الأقسام رعاية البر عايزين ننظر الليلة في قسم من الأقسام لا يعلمه ولا يقدر عليه إلا الله ربنا سبحانه وتعالى أثبت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هداية قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الرسول يهدي واتبعوه لعلكم تهتدون ربنا اثبت له انه بيهدي ربنا بيهدي بيه وفي المقابل نفى عنه هدايه اخرى قال انك لا تهدي من احببت لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء يبقى هناك هداية منفية عن أي إنسان في الدنيا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها قلنا في الهداية العامة اللي يقدر عليها النبي وكل الناس اللي هي هداية البيان والدلالة الدلالة والبيان إن أنا أقول لك الطريق من هنا اتق الله اسباب الهدايه هيجي معانا محضرينها بقالنا شهرين ولسه ما قلناش منها حاجه اسباب الهدايه واسباب الضلال وموانع الهدايه اسباب الهدايه الظاهره البيان البل- البلاغ المبين اسباب الهدايه الظاهره ليك لو انت عايز تهتدي نمره واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة لكن بنتكلم بقى عن هداية خاصة الليلة لا يقدر عليها احد وانما هي اجتباء وقفنا عليها المره اللي فاتت ان يس ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا يعني ايه معلش خلوني ابقى انا الليله دي مضطر اقوم اقف عشان ابين النقطه دي عمليا ازاي يبقى كلمه مستشرف ان يعصم الله العبد ان ربنا سبحانه وتعالى يعصمه يعصمه يعني يمنعه وهو مستشرف العبد مستشرف يعني ايه شاف واحده ها قام هيجري وراها تصدمه عربيه ما, ما تمشي ما تروحش وراها يرقد في الارض ويقول ايه يا رب يا رب استر يا رب يا رب الطف يا رب يا رب اشفيني يا رب يا رب ما اتكسرش يا رب يا رب بعد ما كان بيجري عايزني ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا اضطرارا يضطره الى الا يجفو ربه ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه هو العبد مستشرف للجفاء مستشرف رافع دماغه وفاتح صدره وعايز يعصي هو عايز مش قلت لكم القصه دي قبل كده الولد لما بندعي ربنا اللهم اهدنا فيمن هديت قال انا ما قلتش امين انا مش عايز اهتدي مش عايز انا ما ينفعش سكتكوا دي مش طب يا ابني ليه ما تنفعش واحنا لو لو جبنا القصه من الاول ان انا كنت خارج لصلاه الفجر والو- والاولاد قاعدين على الرصيف ايام المعتمديه قاعدين على الرصيف في شارع ناهيه كده قوم يا ابني صلي معانا الفجر طب اتفضل يا شيخ احنا هنيجي وراك يا ابني قوم معايا قوم نصلي ياما ناس تتمنى انها تكون صاحيه دلوقتي عشان تصلي انت صاحي وقاعد اهو والمسجد اهو يلا معايا في ايدي تعالى ان شاء الله حضرتك حالا مجرد ما توصل المسجد هتلاقينا وراك مش رايح لازم تيجي معايا يا شيخ اتفضل هنيجي ان شاء الله والله هنيجي وراك والله هنيجي لا مش هروح غير لما تيجوا معايا ورحت قاعد جنبيهم والله ما انا رايح غير لما تيجوا معايا قعدوا يبصوا لبعضهم كده يا شيخ الصلاه هتفوتك قلت له هي هتفوتني لوحدي ما هتفوتكم انتوا كمان يلا معايا فقاموا متساقلين يقدموا رجل ويأخروا أخرى ونزق فيهم ونجر ده ونشد ده لحد ما وصلنا الجامع ودخلنا على باب الجامع قبل ما ندخل يا شيخ معلش أنا عايز أقول لك حاجة بس أنا مكسوف والله أصل أنا نجس ما فيش حاجة اسمها نجس يا ابني أنت طاهر المؤمن ولا ينجس وإنما على جنابة عندنا دش جوه خش خد لك دش بسرعة يلا وفي فوطة وصابونة وكله تمام يلا يلا يلا شد حيلك ودخل اتوضى ومتساقلين برضه واقفين وراهم لحد ما وقفوا في الصف ودخلوا في الصلاة وبعدين بدأنا الصلاة بقول لك بعد الصلاة الولد رجع لورا وانهمر في بكاء مرير شحتفة ب- بصوت عالي جدا ايه يا ابني في ايه مالك قال لي يا شيخ انا ما ينفعش ما ينفعش في الطريق اللي انتوا فيه ده انا لما الامام قال اللهم اهدنا فيمن هديت ما قلتش امين مش عايز اهتدي قلت له لكن ربنا يريدك أن تهتدي هو اللي حطك في طريقي وحطني في طريقك ربنا أراد لك هداية ما تقدرش تقول لا خلاص أنت دخلت يا عم رجلك جت ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يهدي يحب أن يعصم قال سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم قال الله سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم فربنا بيحب يهدي بيحب يتوب على الناس بيحب أن يغفر للناس الله عز وجل قال سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم يعني ماذا سيستفيد الله من تعذيبكم الله عز وجل لا يريد أن يعذب أحدا وإنما يريد أن يرحم الجميع ولكن العبد هو الذي يعذب نفسه فلذلك إيه، بقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى بقى يعصم العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا آه، يبقى بنقول ان الانسان وهو يسير في في هذه الدنيا والانسان وهو عايش في هذه الدنيا والاشكال الاكبر ان الدنيا دي وانت ماشي آه، خلي بالك معايا شوف ال- شوف شوف شوف ازاي التوهان ازاي تلاقي ان الانسان قدامه حاجه فتنه بتخطف بصره من الناحيه دي وشيطان بيزين له من الناحيه دي وآمال بتبرق وتخدع من الناحية دي وأصدقاء سوء عمالين يزينوا له الباطل من الناحية دي بيضحكوا علينا وزعلانين منا عشان بنقول للناس يا ناس عليكم بالمصاحف دعوا هذه ال- ال- ال- المشاغل والمشاكل والفتن الفتن ال- المحيطة من كل مكان ومن كل جهة دعوكم منها وتفرغوا لله وأظهروا من أنفسكم خيرا العبد ماشي في الدنيا والدنيا قدامه من جميع الجهات مفتحة بكل طريقة وهو مستشرف للجفاء عارف مستشرف يعني ايه؟ أهو فعلا مستشرف يعني عامل كده عمال يستشرف ها بيدور على فتنة يفتي يفتن نفسه بيها عمال يتلفت في الشارع وهو ماشي عايز واحدة يبص عليها بيدور على واحدة يبص عليها عمال يقلب في القنوات عشان يلاقي حاجة وحشة يتفرج عليها عمال ي- يدور في الجلسات ويتصل بالأصحاب مفيش قعدة بوظان يقعدها مستسلم للجفاء وهو م- أثناء استشرافه للجفاء هو مستشرف للجفاء اضطراء يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات عارف يحكوا قصة ان واحد وهو مستشرف للجفاء يعني بيزني يفاجأ هو بي وهو بيقلب في التلفزيون ان يلاقي شيخ وهو بيقلب فجأة إز- آه، بيقول له عقوبة الزنا والكلام عنه تفاجئ ان هو وهو مستشرف للجفاء سرق حاجة ولا عمل حاجة ويأتيه العظة و- وال- والعقوبة وهو مستشرف فتنغص عليه الشهوات سبحان الله العظيم تلاقيه عنده معصية هيعملها فجأة ابنه يمرض وينقل للمستشفى فجأة زوجته تغضب وتروح عند امها فجأة الشركة بتاعته تفلس وهيرفدوه من العمل فجأة تنغيص الشهوات وتعويق الملاذ ان ربنا سبحانه وتعالى ي- ي- يجعل هذه امام ما يلتز به من المعاصي عوائق تعويق الملاذ وسد مسالك العطب رايح العربية ت- تولع رايح يقع رجله تتكسر رايح يفاجئ ان الدنيا اتقفلت عليه سد مسالك العطب عليه اكراها اكراها يبقى هو نفسه يعصي ومش عارف لحد ما ربنا يحمله حملا على كره المعصية يكره خلاص مش عايز تبت بلاش مش هعمل كده تاني خلاص انتهينا سد مسالك العطب عليه إكراها الإنسان ده اسمه المراد الله يريده عشان كده كتير من الناس بنقول له يا ابني ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الخير تعالى بالراحة بدل ما يجيبك رغم أنفك إنسان يبقى قدامه فرصة هداية وهو عمال يهرب ويجري و- و- ويفلت و- ويبعد و... لا لا لا لا ما- ما- السكه دي مش مش بتاعتي ليه خايف لا يفقد سيجاره كان بيشربها قاعده وحشه كان بيقعدها واحده بيصاحبها فلوس حرام بيجيبها بيحاول في كل الجهات ان هو يبعد ويفلت وربنا سبحانه وتعالى مقفل عليه من كل ناحيه وفاتح له سكه بس اليه ساعه هو ما يلتفت ويشوف سبيل الهدايه بس انا كنت فين إذا انفتح قلبه ورأى النور الذي هدي إليه ورأى مسالك الهدى التي فتحها الله له وأقبل الله جل جلاله بقلبه عليه فإنه حين ذاك يتوجه إلى الله ويسير في خط مستقيم ولذلك سأنتقل معكم سريعا إلى المنزلة الأخرى التي معنا الليلة اللي هي منزلة الهيمان في كلمتين في البداية من أخطر ما سمعت قبل أن أرجع إلى الدرجة الثانية في باب ال- المراد بيقول إيه الدرجة الأولى في منزلة الهيمان هيمان في شيم أوائل برق اللطف الهداية الهداية وكلمة هيمان بيقولوا عليها الذهاب عن التماسك تعجبا وحيرة الواحد يبقى مش قادر يمسك نفسه اسمع اسمع كده بيقول ايه يقول شيم اوائل برق اللطف عند قصد الطريق مع مع ملاحظة العبد خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيم أوائل برق اللطف عند قصد الطريق مع ملاحظة العبد خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته قبل ما أقوم تاني عشان أوريك الهيمان إزاي عايز أقول لك الحتة دي اللي هي إن الإنسان في أوائل قصد الطريق ربنا سبحانه وتعالى يديله بروق تلمع في عينه بروق لطف هذه البروق اللطف الإنسان يبقى أنا يعني أنا أشوف النبي في المنام أنا ينفع أنا أنا أنا أبقى حاسس بالأنس بالله للدرجة دي معقولة أنا أنا ربنا بيحبني الحب ده أنا أنا ربنا يديني الفهم ده عارف ال ال الإنسان أحيانا يسمع آية في القرآن يقول الله يحس زي ما قال الإمام الشافعي أود أن كل جسمي آذان ليستمتع كما استمتعت أذني أقول يا سلام لو لو كل جسمي ده ودان ما- ودني استمتعت بسماع آية من القرآن إن الإنسان يقول ذكر من الأذكار مش قلت لكم قبل كده إن واحد قال مرة الحمد لله فحس بلذة ما تقدرش تقول النهاردة كأنه كل ايه كأنه عمل ايه كأنه شاف ايه كأنه ملك ايه لا لا الحمد لله ابن القيم بيقول ذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا لا لا ما, ما تقدرش تقول تساوي ايه ما تقدرش شيم أوائل برق اللطف عند قصد العبد لهذه الطريق مع ملاحظة العبد خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته معلش من غير ما تزعل مني يا عم الحاج محمود عمرك حسيت دي خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته عمرك حسيت المعنى ده ها أنا بقول إن أكبر مشاكل الملتزمين النهاردة طلبة العلم وأهل الدعوة الغرور والعجب ورؤية النفس والتعالي على الناس واحتقار الآخرين وازدراءهم هي دي المشكلة الكبيرة هي دي المشكلة أكبر مشكلة بتواجهنا النهاردة في الدعوة هي دي الغرور يفتح للعبد السؤال عمرك حسيت دي في قلبك خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته عمرك حسيتها دي في حياتك خسة قدره وتفاهة منزلته وسفالة منزلته وتفاهة قيمته عمرك حسيت بالخسة والسفالة والندالة والتفاهة قدام نعم ربنا ابن القيم قالها في منزلة المحاسبة أن تقايس بين نعمة الله وجنايته انك تقيس نعمة ربنا ومعصيتك يبان لك بقى الخسة والسفالة والتفاهة بقى ربنا يديك ويسترك ويعافيك ويعم- ويفتح لك ويمنتعك وينعمك ويعطيك و- وي- ويكرمك ويعليك ويظهرك و- ويسترك ويلطف بيك قدام كل ده عمال ت- تخون وتعصي و... ايه السفالة دي ده مش انا اللي بقول ولا ولا الكلام ليك انا بتكلم عن نفسي ولنفسي اوعى حد يزعل الكلام مش عليك الكلام عليا انا خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته إيه، احساسك بالمعنى ده خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته خسة قدره قدرك ايه قلت لكم قبل كده واحد وهو راكب الطيارة وبص من الشباك كده شاف البشر كده ايه آه نمل اصغر من النمل رمل ده من على ارتفاع آه، 12 ألف قدم استغفر الله العظيم لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم لما ربنا ينظر للبشر من فوق السماوات السبع انتوا ايه بقى انت ايه بقى ايه قدرك ايه قدرك ده احنا لما نشوف ان لله ملائكه منهم الساجد إلى يوم القيامة ومنهم القائم إلى يوم القيامة ومنهم ومنهم لما تشوف أن لله عباد سيدنا يونس سبح تحت في عمق البحر في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد تحت العرش انت هتروح فين انت انت مين بقى قول لي بقى انت مين لما نيجي نقيسك بلاش لانبياء الله وانما لسيدنا ابي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي سيدنا ابو الدرداء سيدنا ابو ذر تعال لما نقيسك تقول لي انت عملت ايه عملت زي مين خسة قدره وسفالة منزلتي قلت في الدرس اللي فات يا ترى بيتك فين من بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قصرك فين من قصر سيدنا ابو بكر في الجنه ده احنا بنتكلم على انك دخلت الجنه اصلا دخلت الجنه قصرك فين من قصر سيدنا ابو بكر جنبيه فين في انهي ناحيه من نواحيه وسفاله منزلته وتفاهه قيمته قلت لكم انها لما خرجنا ليلة 27 وشفنا الاتنين تلاتة مليون اللي كانوا طول الليل بيبكوا لله يا ربي كل الناس دي بتحبك طب انا هروح فين في الناس دي لا مش دول بس ده على مدار 1400 سنة من يوم بعثة النبي 1432 سنة للنهاردة أحباب الله على سنة النبي محمد ملايين الملايين طب انت لما نيجي نحطك في القايمة دي تطلع رقم كام عايز اعرفك قيمتك لما نحطك في القايمة دي بعد الصحابة اللي كانوا 142 ألف وبعد منهم التابعين واتباع التابعين وانت ماشي كده على مدار ال 1432 سنه عد جيل كل 10 سنين 1430 يبقى 143 جيل 143 جيل كل جيل في مليون ولي مثلا مثلا يعني يبقى 143 مليون رقمك كام قول لي نحطك فين في القايمة رقمك كام عشان الواحد النهاردة فكر ان هو يعني عمل له كتابين ولا خطب له خطبتين ولا ولا حبه 2 3 4 5 10 مليون ان هو بقى في مقام عالي مقامك عالي فين في, في وسط مين هي دي ان الانسان لما يحس خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته مع شيم برق اللطف يعرف قيمته بقى هيمان في شيم أوائل برق اللطف عند قصد هذا الطريق الإنسان بي بيحصل له نوع من أنواع الهيام آه هعيد تاني عشان آه اديني يا عم طارق ربنا يهديك ويتوب عليك الجو كله آه ال ال ال القصة فيه ان الانسان وهو ماشي في الطريق مش لسه ما مشيش الطريق هو عايش في هذه الدنيا وشايف الدنيا كلها قدامه من جميع الجهات من جميع الجهات زي ما بقول لك كده شايف من هنا فتنه النساء نساء بقى ليل ونهار قد ايه على في التلفزيون وعلى النت وفي الشوارع وفي الاعلانات وفي الجرائد قدامه في كل حته كتير وشايف فتنه المال كتير وشايف فتنة الشهوة والدنيا وشايف فتنة الأكل والشرب وشايف فتنة المناصب وال كتير كتير كل حاجة كتير ومولد وفي وسط الجو ده زي بقول لك كده ايه شيم العبد برق اللطف في أوائل قصد هذا الطريق إنه بدأ الطريق في أول, في أول الطريق أوله وهو شايف الطريق قدامه الطريق قدامه طويل وواسع وبعيد بس وهو واقف في أوائل قصد الطريق ده لاقي نفسه زي ما برق اللطف ان هو لمعان الباكورة يعني ايه يعني وهو في اول الطريق ده وربنا جل جلاله يديله آآ آآ من لطفه حاجة تبرق كده تدل على الطريق شيم عارف شيم يعني ايه, إيه ملاحظة و, و, و كده عمال شيم اوائل برق لطف مش مش مش نور فج في حياته لا ده اوائل برق حاجه كده بتلمح بالراحه وتعدي قدامه زي ما قلت لكم قبل كده تحس انه آه ان جوه في ستره في قلبه حاجه لمعت كده وهو نايم كده حتى راقد بيذكر ربنا وهو راقد بيذكر ربنا ويحس ان في نور نور في دماغه وهو وهو ساجد بيصلي كده ساجد وأنفه في الأرض وبيسبح يحس ان في جوه قلبه اوائل برق اللطف جوه قلبه وهو ساجد وفاتح المصحف وقاعد كده لوحده مفيش حد معاه خالص ولا حد شايفه الا ربنا يحس ان هو في, في, في الوضع ده وفي الوقت ده ان ان في نور نور له حته كانت مظلمه في فكره قدامه في في حياته في دنيته كان بيحكر عليه صفو سيره في طريق الالتزام الخوف على الرزق الخوف على ال- آه، المنصب والجاه الخوف على يقوم تنور نور في حياته ن- نور جواه في دماغه نور في قلبه يخليه عند أوائل قصد الطريق يبقى شايف الطريق طويلة وبعيدة وكان ده مخليه متردد هنفع هقدر آه لا هسيب اللي انا فيه لا ده آه آه بيضحكوا عليه ويخدعوه نسبة انه كتيم في الدم لا ده في صور متشاله لك ده في تسجيلات متسجله لك ده في كل ده مشوش عليه فكرة ان هو يسلك الطريق الطويل والطريق نفسه طويل طويل وعوائقه كثيرة فعمال يقدم خطوة ويرجع خطوة ويقدم خطوة ويرجع خطوتين فيلاحظ شيم بقى هي دي شيم برك اللطف ان هو يلاحظ ان في نور هادي قدامه فيفاجئ نفسه ان هو مر سريعا وبلغ مراد الله جل جلاله منه هدايه هدايه وحين يصل الى هذا المعنى ويعيشه حقيقه ساعتها بقى ربنا يدوقه زي ما هكمل لك دلوقتي في منزلة المراد بقى الدرجة التانية منه إن عارف لما استغفر الله ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آه لما يدخل عند بقال وعايز يبيع له يقوم له- يقول له إيه دوق حتة الحلاوة دي طب دوق الجبنة البراميلي دي طب دوق الزيتونه دي طب خد دوق ال- شوف العسل الجديد ده طيب عندنا اما يسلك هذا الطريق ها وربنا يكرمه بالسير فيه يبدا ربنا يدوقه بقى يدوقه هو ماشي على الطريق ده آه، حته انس وحته شوق وحته حب وحتة إخبات وحتة خشية وحتة توكل وحتة يقين وشوية رضا دو دو دو دو دو دو ودوقانه بقى وهو بيدوق ال- المعاني دي هي دي وهو يشعر بخسة قدره وسفالة قيمته وتفاهة منزلته هو حاسس بدي وحاسس ان الاعطيات اللي ربنا بيديها له دي كلها هدايا ومنح فهذا يحمله في الطريق حملا بس القضية في انه يبقى فاهم فاهم اللي بيحصل له فاهم فاهم اللي بيجرى ده ما ي- ما يتغرش بقى هي دي عند ملاحظة خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته يبقى عارف ان الحاجات اللي بياخدها دي ده هو ما بيستاهلهاش دي اكرام اكرام هو لا يستحقه وانما ناله برحمة الله سبحانه وتعالى عشان كده ساعات لو هو فهم كده خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته فيضع الله عن العبد عوار النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات إذا فعلا لأن ربنا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم إذا فعلا العبد لما ربنا منحه السير على هذا الطريق التدرج في هذه المنازل إذا شعر العبد بهذه المعاني إنه طلع الدرجات دي وقف هناك على الباب ولازم الباب وهو يعلم وهو واقف على باب مولاه انه لا يستحق يعرف يعرف خسه قدره وسفاله منزلته وتفاهه قيمته اذا حصل ربنا جل جلاله يضع عن العبد عوار النقص هو ناقص ما ترباش ولا اتعلم ولا عمل حاجة يستاهل فربنا سبحانه وتعالى يضع عنه هذا العوار عوار النقص الشعور بالنقص الدائم الشعور بالنقص عارف ابن الجوزي قالوا له ما بالنا إذا ملأنا الكوز لا يبرد فإذا أنقصناه برد يعني بتوع الناس بتوع زمان هيبقوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله ده في القلل الاناوي كان نفسي اجيب قله ما تبقوا تجيبوا لنا قله معاكم المره الجايه ها ماشي ان شاء الله ضروري نجيب قله لازم نجيب قله ها آه، القله الاناوي دي القله المصري القله الفلاحي بيبقى ليها آه، زور كده يعني آه، آه، نفترض ان هتبقى دي القله هيبقى هنا دي المكان الواسع طالع من هنا يبقى في تدخل على ضيق كده شويه وبعدين تطلع بزور كده ضيق اللي هو بيتشرب منه فالقله عباره عن مكان واسع آه تحت وبعدين طالع على ضيق وبعدين الضيق ده طالع بزور كده فالزور ده زور القله اللي احنا بنشرب منه ايوه زي كده جميل جدا الله ينور عليك يا عم طارق آه، دلوقتي احمد ده جه امتى انا مش عارف ربنا يهديك يا احمد ويتوب عليك صلي على الرسول صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ال- لو ملينا القله دي آه، آه، ممكن نجيبها سه- صعبه طيب اتحرك هات لو ملينا القله دي للاخر آه، خلي حد معايا اه لو ملينا القله دي للاخر ها هنفاجئ انها ما تتلجش لو مليناها للحرف حطها آه القله القله هي هي هي زي كده بالظبط يعني آه بتبقى مليانه هنا ميه لو ملينا القله دي لحد الحرف هنا كلها كده للاخر لحد الحرف هنا عمرها ما تتلج ما تتلجش لكن لو نقصناها لحد هنا لحد الزور الزور ده احيانا بيبقى م- من جوه هنا لو فتحت جوه هنا هتلاقي في آه، سد كده في المنطقه دي وس- والمنطقه دي فيها آه، ال- السد ده فيه خروم بتنزل منها الميه عشان الميه ما تت- ما تتكبش مره واحده فاحنا بن- دايما ننقص القله لحد الزور ده لو نقصنا قالوا له ما بالنا اذا انقصنا الكوز برد واذا ملأناه لم يبرد إذا ملينا القلة لحد الآخر هنا ما تبردش ما تتلجش لكن لو نقصناها لحد الزور هنا تتلج وتشرب منها مية أحلى من مية التلاجة برودة طبيعية بسيطة قال لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على نقص لازم ينقص يبقى ناقص عشان يدخل عليه الهوى وصلت ولا لسه؟ لا لسه آه لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على نقص أن يضع عن العبد عوار النقص عوار النقص الناقص اللي بيتعامل بهواه ومزاجه أما الكمل فعبيد خلص لا يدخل عليهم الهوى وصل المعنى يا عم الحاج محمد ربنا يهديك ويتوب عليك لازم تفهم ان الهوى ما يدخلش غير عن نقص على الناقصين على العالم الناقصه هم دول اللي بيتعاملوا بالهوى اللي يجي على مزاجه يبقى حلال واللي يجي على مزاجه يبقى حرام اما الكمل من خلق الله الذين يختارهم الله ويجتبيهم المراد الذي شام برق اللطف في اول قصد الطريق ملوش في الهوى هو مستمتع وطاير هيمان بما يؤتاه من الله فتوحات كل يوم لوائح ولوامع وبروق كل يوم كل ساعة كل لحظة كل عبادة كل فمشغول عن هواه هوى مين بقى ما احنا قلنا ايه ان أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب مش هيبقى مش هيبقى مشغول عن ال... بالعكس هيبقى متضايق من الحاجات التانية دي أن يضع عن العبد عوار النقص ويعافي ويعافيه من سمة اللائمة أحيانا آه عشان الواد احمد الجديد ده النهارده ربنا يهديه ويتوب عليه آه سيبها سيبها خلاص جزاك الله خير يضع عنه سمة اللائمة سمة علامة شوفوا الحديث الضعيف إن لله ضمائن من خلقه ضعيف الضنائن دول انا لسه ما كملتش الضنائن دول آه عارف لما نقول ايه ان ابني بنتي بيقولوا دخل بنتك كليه طب قلت لهم لا لا قالوا ما احنا محتاجين طبيبات مسلمات قلت لهم غيري يعملها بس انا ما اعملهاش اظن ببنتي أن تعيش هذه الأجواء أن تعيش في هذه الأوساط فاهميني إزاي؟ ما أقدرش هي دي عشان كده أسميها ضنينة يا ضنايا هي دي بظن بيها على إني أتركها كلأ مباح ضنائن إن لله ضنائن هذا الشخص من الضنائن ربنا سبحانه وتعالى يعافيه من سمة اللائمة ما يخليهش أعماله دي وأحواله دي ما تبقاش مطروحة على كل البشر بحيث انهم يلوموا عليه لان الجاهل يلوم على حال العاقل بيلوم عليه يقول لك ايه اللي انت بتقوله ده ايه اللي انت بتعمله ده يا عم احنا في القرن المية خمسة وسبعين انت هتعيشونا لسه في ايام ال وهو ده التاني ده مسكين ما يعرفش حاجة غلبان ما دقش واللي ده قلنا ان هو هيمان فهيعكر صفوه لو من اللائمين فربنا يستره فيعافيه من سمة اللائمة يعافيه من العلامة التي يلام عليها يبقى الناس تشوفه تقول له والله ربنا يكرمك انت في حال والدنيا كلها في حال خليك في حالك شفت ازاي عافاه من سمة ان يلام محدش يقدر يلومه سيبه ده اصل هو مجنون سيبه ده غلبان ده عقله على قده ده يقولوا اللي يقولوه بس ايه لا يلام ليه لأن اللوم يكدر صفو الحال ويملكه عواقب الهفوات حتى وإن كان هذا العبد مرادا إلا أنه آدمي من البشر فله هفوات هفوات دي ممكن تبقى إيه إن أنا قاعد ها مثلا الشيخ عمرو ربنا يكرمه قاعد رافع ايديه كده ويدي يا رب وبدا يحس بحلاوه الدعاء جه واحد اهلا شيخ عمرو حبيبي ازيك وحشني اخبارك ايه فمن هفوات البشر انت اخ انت بت بالله عليك دي اخلاق بقى واحد سني بيحب ربنا بيعمل في الناس كده يملكه عواقب الهفوات بان هو بعد ما يعمل كده يجي التاني ده ربنا يبعته له تاني يوم ويجي يقول له انت زعقت لي امبارح وانا زعلان منك يقول له حقك عليا هات راسك ابوسه خلصت خلاص محدش يزعل ده مثال مثال مش هفوات بقى ان هذا المراد ان هو هيروح يزني ويرجع يتوب لا لا لا هتبقى هفوات هفوات الهفوات دي في شتمة في تقصير في حق زوجة في أولاد في بر الوالدين ما أحيانا بتبقى أبوك وأمك من من العقبات والكبوات في طريقك لربنا إنه بيكلفوك وأنت في نفس الوقت ما أنتش قادر فبتصدر حقهم حقهم مقدم لأن إكرامهم وبرهم فرض وقد تكون اللي انت مشغول بيه سنن و... ونوافل والسنن والنوافل دي هي حياة قلبك يعني كثير من الناس يقول لك النهاردة ايه ما تروحش تحج وجو... وزوج المحتاجين ما انا ممكن ازوج المحتاجين وما اروحش احج بس مش هلاقي قلبي وثمرة العمل نفسها في الوصول الى الله عز وجل و... و... والعبادة وال... والانقطاع وال... وحياة ال... ال... الإحرام أياما مش هلاقي المعنى ده في في انفاق المال فتلام عليه فيقدره الله ليعافيه من سمة اللائمة انه يستره في حج ومحدش يعرف عنه حاجة ويتصدق في انه يطعم مساكين او يزوج فقراء في نفس الوقت فكأنه فعل وفعل ويملكه عواقب الهفوات تبقى الهفوات عواقبها في ايده اي هفوة يهفوها قال ايه وليس شرط المحب العصمة انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة ولله عناية خاصة بمن يحبه فكلما زلت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة لله عناية خاصة بأحبابه كل ما يقع ربنا ياخد بإيده ويقوم كل ما يقع ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيده ويبعت له اللي ياخد بإيده ويقومه ويمشيه ويزقه وي... ويسيره سبحانه وتعالى فهذه هداية خاصة نشتهي أن ننال شيئا منها عايزك تعيش المعنى ده تعيش معنى ان استحلاء اليقظة استجلاء اليقظة انك تعيش معنى شيم برق اللطف في اوائل قصد هذا الطريق انك انت تعيش المعنى ده تعيشه انك انت فعلا زي ما وريتك انك انت تدور على برق اللطف تبحث عنه اه تعيشه بجد دور دور دور على هذا البرق في حياتك فين هو وعيش معاه واستمتع بيه واستلذ وعيش كأنك لسه بادئ تلتزم النهاردة استمطر رحمات ربك واستنزل السكينة من السماء
وتتبع آثار اللطف لعلنا ننجو أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب